السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أسعد الله مساءكم بكل خير وطيب الله أوقاتكم بما يحب ويرضى بشرونا عن قلوبكم مع أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ماذا عندكم وماذا أحدث هؤلاء في قلوبكم وفي وعيكم هل ما زال يعني اللحظات الأولى في التعرف عليهم ما زالت في ارتفاع وما زالت حاضرة وما زال هناك انتعاش أم انطفأ الانتعاش أنعش الله قلوبكم بكل خير هؤلاء هم سادتنا وهؤلاء هم مصدر عزنا سلف هذه الأمة بعد الوحيين فرضي الله عنهم نحن ندعو كل يوم سبعة عشر مرة أن الله يهدينا كما هداهم اهدنا الصراط المستقيم يا وانت بتقول الصراط المستقيم أنا عاوز أكون زي مصعب أنا عاوز الصراط اللي مشي عليه بلال واللي مشيت عليه سمية واللي مشيت عليه فاطمة أنا محتاج الصراط اللي مشيت عليه عائشة أنا أتمنى أن أستمر في الصراط التي كانت عليه آسية وغلام الأخدود وابن المبارك والفضيل بن عياض هو كل ده وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم لازم تكون مستشعره تستشعر هذه الهداية أنك أحوج ما تكون إليها ما زال حديثنا عن الرجل الموفق المبارك عبد الرحمن بن عوف فهل تتذكرون أين كنا يعني واقفون مع سيرته صلاة النبي خلفه نعم صلاة النبي خلف عبد الرحمن هذه الأمور الحاجات دي مش محتاجة مراجعة يعني احنا مش محتاجين نراجع هو انا هراجع اقول لك ان ماما هي ماما وازاي ماما بتحبك ما ينفعش اقول لك كده ما ينفعش اقول لك كده خلاص اللي بيحب مش بيحتاج يراجع بيحتاج يزداد في الحب فده معنى مهم قوي انكم تستحضروه وانا قلت لحضراتكم قبل كده في قصصهم عبره يفضل الا تحضر اللقاء تحضر اللقاء لشخصية ما إلا وقد مررت على المحاضرة التي تسبقها فيما تتعلق بهذه الشخصية هيفرق معاك كتير قوي عبد الرحمن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأشياء اللي احنا وقفنا فيها أن هو صلى الله عليه وسلم صلى خلفه أتمنى من الفريق المبارك الإشراف ان يسلسل السلاسل يعني يرقمها ويسلسلها يعني عبد الرحمن بن عوف ان الاربع محاضرات دي بتوع عبد الرحمن خمسة دول بتوع كذا انا ما اعرفش هتتعمل ازاي على الساوند وغيره لكن هناك من اصطفاهم الله لمثل هذه الامور فيسأل الله أن ييسر عليهم كما ييسر على الناس ويجعلنا وإياهم مفاتيح خير مغاليق شر لما رحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى جعل عبد الرحمن بن عوف يقوم بمصالح أمهات المؤمنين فكان ينهض بحاجتهن رضي الله عنه فيخرج معهن إذا خرجن عبد الرحمن رضي الله عنه كان مركز جدا مع زوجات النبي لأسباب منها أي حد يفكروا بيه صلى الله عليه وسلم أنا دلوقتي لو شفتك في الشارع ولو شفتك في الشارع إيه اللي يفكرني بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمتك لو أنت وزوجك وأولادك ماشيين دلوقتي أنا لو شفتكم أفتكر النبي في إيه ماشي الشكل الخارجي اللي بي... اللي متش... متسنن ومهتدي بإيه بهدي النبي الخارجي إيه كمان غير السمت إلقاء السلام ماشي ده على أساس يعني لو إحنا بنسلم يعني وانت ماشية في داخلة كارفور مثلا لا ما تخشيش كارفور وانت داخلة أي حديقة عامة مثلا حديقة الأسرة ولا أي حاجة عم بتعدي على أخت بتقول لها السلام عليكم ولا لازم تبقى أخت علاقات عامة أو في استقبال أو وقفة عاوزة تسأليها في حاجة للأسف هي بقت عند ناس كتير لازم تبقى لها سبب لكنك تقول للجميع دي مش أي حد بيعملها خاصة كلما كان الوضع في أو البيئة مترفة شوية انتوا عم بتشوفوا M صفرة مكتوبة وراها يعني علبة كده حمراء فيها بطاطس بتقولوا ايه ان دي ماك ماكدونالدز صح طيب هي مكتوب ان ده ماكدونالدز يبقى مكتوب في اللوجو ده ان دي ماكدونالدز مش مكتوب ان ده ماكدونالدز جميل قوي طيب لو انا شفت الكلام ده عندنا في بلدي وحضرتك شفتيه في الحي بتاعك وواحد تاني شافه في بلد تانية هل في المغرب زي السعودية زي كندا زي استراليا زي بيشة قايد لو فيها يعني هل كله حاجة واحدة؟ مم كله حاجة واحدة حتى لو كان في شبين حتى لو كان في المنصورة حتى لو كان في الزقازيق حاجة واحدة حاجة واحدة جميل أوي ليه؟ لأن هوية علامة أنت هويتك إيه؟ أنت انتمائك إيه؟ أنت انتمائك إيه؟ ده الحاجة المهمة أوي اللي إنك لازم تكون مدركها إن في إن الإسلام اللي بيطبقه صح بيصبغه صح فبعرفك من أي حتة في الدنيا الحاجة التانية بقى ماك بتاع الاسكندريه ايه الفرق بينه وبين ماك بتاع اسماعيليه والفرق بينهم هما الاثنين وماك بتاع الايه المنيا ما هو هو مفيش فرق يبقى انتوا ما جربتوش ماك بتاع المعادي بتاع المعادي طبعا في فرق كبير جدا في فرق او ايه هو بقى الفرق ايه فرق بتاع المعادي عن بتاع اسماعيليه ايه هو الفرق عارفين ايه هو الفرق ان يعني ده في المعادي وده في اسماعيليه بس لكن الاصل ان الويندوز واحد وان المف... وان الجوده تقريبا واحده حاجات بقى فنيات دقيقه عند الجماعه المتذوقين قوي يلقطوها لكن في المجمل التطبيق في المجمل واحد اللقطة واحدة صح؟ هو ده برضو اللي احنا بنقوله بقى يبقى ان الهوية واحدة والتطبيق واحد ما الاقيش هنا جودة مختلفة عن هنا اخد هنا الفراخ الاقي كده الاقي مش عارف ايه الكلام ده كله اه ما تقوليش انت سلفي ليه؟ لانك انت النهارده سلفي اه ما ينفعش تبقى سلفي مظهرا ومن جوه انت يعني انت شكلك من بره شبه ابو بكر الصديق بس لا يومك شبه يوم الصديق ولا ليلك له علاقة بالصديق ولا ألفاظك لها علاقة بأبو بكر الصديق ولا نفقاتك زي أبو بكر الصديق ولا طريقة خلافك زي أبو بكر الصديق ولا حوارك مع أولادك زي أبو بكر الصديق ولا حوارك مع زوجتك زي أبو بكر الصديق يبقى هنا بقى حصل إيه إن الهوية ظاهرا واحدة بس الطعم مختلف اتأكدتوا بقى إن ان الناس اللي في المعادي مختلفة فهنا ده مختلف عن ده ليه لان هما ركزوا على الهوية البصرية الظاهرة ففي حاجتين في هوية الانسان المسلم وانتمائه السمت الظاهر ثم التطبيق الأرضي وصل الفكرة فعبد الرحمن رضي الله عنه كان بيقول بياخد أي حاجة تقرب من الحبايب صح؟ أهو أنا نفس الكلام بقى عاوزك انك تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي وحياة الصحابة ايه اللي انا اشوفه في بيتك احس ان انا تذكرت حد من الصحابة مين من الاخوات لما تشوفيها بتتذكري خديجة رضي الله عنها طب مين منهم لما بتشوفيها بتفتكري ام سلمة طيب مين من الاخوات لما بتشوفيها بتتذكري اسماء غير انت طبعا لان انا عارف ان خديجه وعائشه واسماء وحفصه واروى وكل دول اكيد ان شاء الله في شبه من حضرتك لكن انا بتكلم غير حضرتك بقى مين المعنى ده مهم قوي ان انا اخد بالي منه وبالمناسبه يعني انت محتاج تلبس النضاره دي مين من اللي حواليك بيذكرك بحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مين بتشوفه كده حريص قوي وتقول له يا اخي سبحان الله انا كل عم اشوفك افتكر بلال بن رباح انا كل عم اشوف الشاب ده وهو مهتم كده وبتاع والكلام ده كله بخدمه المشايخ والعلماء وكده افتكر ربيعه انا عندي واحد كده دايما ادلعه واقول له يا ربيعه لانه عنده عشق ما شاء الله ان يخدم اهل الفضل فانك تذكر ان مين من من اللي حواليك بيذكرك بالناس العالية دي قوي يعني في حد من الأخوات عمل موقف مرة ما أعرفش هو بيسمعني ولا لا بس غالبا ممكن يكون بيسمعني ذكرني على طول بمهر أم سلمة قلت يا جماعة الجمال ده هو في حد كده انت يا بنت هل تزوجت ازاي فقالت تزوجت كذا فقلت سبحان الله على طول تروح رايح انت الربط بقى ان في ناس لسه موجودة في ناس ما زالت موجودة فمين بقى اللي بيذكرك بالمعاني ديت مين من الأخوات اللي ممكن عم تشوفها تقول سبحان الله كأني أرى أخت ويس القرني بيننا مين بقى مهم التفكير ده يكون عالي عندنا عارفين ليه لأن ده بيخليك واحد إنك تلتقط المعاني الطيبة وتربطها بالجيل السابق النظيف والحاجة التانية انك بتربط بتديله قيمة مضافة اللي هو بيعمله بتديله انتماء اعلى بتديله هو انتماء اعلى فبياخد تحفيز عالي جدا جدا جدا فعبد الرحمن رضي الله عنه كان بيدور على اي حاجة يعني تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم انت بقى ايه الشيء اللي بيربطك بالنبي صلى الله عليه وسلم ايه الحاجة اللي ربطاك بالنبي صلى الله عليه وسلم لو قعدنا معاك مرة في يوم من الأيام وقعدنا مع حضرتك مرة في يوم من الأيام وقلنا لك وانت قاعدة كده مهمومة قوي قوي قوي ومتضايقة وبعدين قلنا لك ويفضل ان يكون سنك ما كسرش ال 45 سنة وقلنا لحضرتك وقلنا لحضرتك انت متضايق ليه او ايه ايه ايه اللي تتمناه فتروح ساكت كده وتروح تبكي وتقول نفسي ازور المسجد النبوي وايه كمان بس تعرفوا حد بيعمل كده اه في ناس عندها ان ديت امنيه طبعا كل محب من المسلمين عنده الامنيه ديت بس هو ممكن يهتم بسببها وممكن حد يدخل عليه يلاقيه مهموم ويقول له مالك يقول له مفيش ويضغط عليه يقول له نفسي في كذا تفرق كتير ان هي تبقى رقم واحد وتبقى رقم تسعة انتوا عارفين بتبان في ايه بتبان في الحلق اللي ماما ادتهولك لما توفيت انك عيناه للعمرة وانك عاوزة بترتبي مع زوجك انك هتبيعي الحلق ده وعاوزاه ان هو ايه ياخدك وتروحي تعملي عمرة وتزوري المسجد النبوي شفتي بقى ده في ترتيبات انت قاعده بترتبي بتقول ايه رايك الشقه بتاعه مدينه نصر الايجار بتاعها مش عاوزين نيجي ناحيته ليه هندبقه عشان الساحل لا امال عشان ايه عشان نطلع العمرة هتلاقوا ناس كتير كده بس في ناس تانية كتير ما بتفكرش في الموضوع ده وانا حكيت لكم قبل كده ان في سواق تاكس مره في يوم من الايام قال لي ان اي باقي عندي بحطه اي باقي فضه بحطه في صندوق عندي الصندوق ده ما بفتحوش الا في شعبان من السنه للسنه واخده كده واطلع على شركه سياحه وربنا بيرزقني العمره ده واحد يوميا عايش الفكره يوميا زرت وكنت أسأل واحد تعبان كده ربنا يرحمه بسأل أولاده أخبار الحج إيه وبتاع قالوا لي يعني كويس الحمد لله بس هو متضايق جدا جدا لأنه ما راحش السنة دي حج وهو بقاله 17 سنة بيسافر للحج كنت في يوم من الأيام بكلم واحد بقول له عم فلان إيه الأخبار؟ أنت فين دلوقتي؟ وصلت منى ولا لسه؟ كان قبل يوم التورية يوم التمانية ذي الحجة فيوم التروية ده بيبقى يوم مهيب يعني وفي سماع التلبية يعني فقال لي ايه قال انا ما ينفعش ان انا اسمع التلبية في بيتي بقول لي والله ما اعرف اللي ممكن يحصل لي انا 22 سنة ما سمعت التلبية الا وانا مشارك لهم لكن اسمعها اذاعيا مع, مع وانا مش موجود انا احس ان روحي طلعت وسبحان الله هو من الاثرياء تشوفوا هناك راجل يعني مسكين تتصدق عليه فيعني ارزاق بقى هنرجع لعبد الرحمن اللي بيدور على اي حاجه تعزز الانتماء فانتوا برضو جددوا الانتماء فكان يخرج لزوجات النبي وهم لو خرجوا للحج يحج معهن يطلع في القافلة بتاعتهم وكان يجعل على للنساء هو اللي يجهز كل حاجة ويجهز الهودج بتاعهم اللي هيركبوه ويحط على الهودج بتاعهم علامة مميزة إن دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان كل واحدة بتخرج مع محرمها كأخ كأب وغيره وينزل بهن في الأماكن التي تسرهن في حد بيسأل سؤال جميل بيقول أمال الناس اللي بتقول كفاية مرة حج وبعد كده تصدقوا هم هم اللي بيقولوا مش كفاية مرة واحدة نطلع الساحل وهم هم اللي مش بيقولوا كفاية مرة واحدة نطلع البرنس وهم هم اللي مش بيقولوا مرة واحدة نطلع الجونة هم هم الناس دي فهتعرفي ساعتها هم يقصدوا ايه بالجملة دي فكان رضي الله عنه حريص جدا لدرجة ينزل بهن في الأماكن التي تسرهن ودي كانت منقبة عالية أوي أوي أوي بلغ من بر عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين وأمهات المؤمنين أنه باع أرضا له بأربعين ألف دينار أربعين ألف دينار رقم كده أكتر من تلاتين ألف جنيه صح؟ أربعين ألف دينار الجماعة اللي خريجين الآداب قسم فلسفة يجاوبوا لي الدينار أربعة جرام وربع ذهب يبقى دول قد إيه لو قلنا إن الذهب مثلا بستمية جنيه مية وستين ألف تسعة وستين ألف ما شاء الله ده انتوا شكل الأرقام الحاسبة عندكم مختلفة طبعا اختلاف البلاد بيفرق برضو في الحساب مليار وعشرين مليون مليار وعشرين مليون لكم ما تتخيلوا الرقم عامل ازاي باع أرض ليه بأربعين ألف دينار شوفوا بقى الأرقام عاملة إزاي ما شاء الله في ناس مركزة إن الرقم لازم هيطلع رقم تاني عموما احسبوها مع أنفسكم واحسبوها كده بينكم وبين بعض وشوفوا عبد الرحمن عمل ده دي لقطة ماشي دي لقطة عبد الرحمن عملها فقسمها كلها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث فلما بعث إلى أم المؤمنين رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها بما خصها من ذلك المال قالت من بعث هذا المال قالوا عبد الرحمن بن عوف قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون شوفوا يا جماعة لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون وقد استجيبت دعوة النبي وبورك لعبد الرحمن في ماله أخذت التجارة بتاعته تنمو وتزداد والله وبالله وتالله إن ما في واحد بيتاجر مع ربنا في الإنفاق ويعود خاسرا أو يسقط على الأرض أبدا أعني سقوط المعنوي يعني مستحيل مستحيل ده أنت لو بتتاجر معايا أنا وأنا راجل غني وبدي 30-40% من الأرباح ده أنت يعني عمرك يعني خاصة لو أنا راجل بكسب ده يقول لك البنوك ما بتخسرش شوفوا الناس بتقول ايه لما وثقوا في البشر الغني الذي له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات وما في الأرض هتتاجر معاه وهتخسر هتتاجر معاه ويخسرك يا هتجري معاه ويخسرك هتتصدقي بأجمل ما عندك وهيخسرك لن تنالوا البر حتى تنفقوا هتيجي تطلع مما تحب ويخسرك لا لا لا لا لا ده, ده انت انسان محتاج حاجة كبيرة قوي بقى انت محتاج تفوق واضح انك فيك حتة من يعني الاعتقاد اليهودي اللي فاكرين ان ربهم فقير احنا لو تاجرنا هي هتكسب يعني يا شيخ يعني فعلا لو انا لو انا كنت مع ربنا هكسب ولا ايه الموضوع سبحان الله اوعى تكون ممن غلت ايديه نسال الله السلامه اخذت تجاره عثمان عبد الرحمن تنمو وتزداد طفقت العير بتاعته تزداد ذاهبة من المدينة وقايبة رايحة جاية تحمل لأهلها البر الدقيق الدهن الثياب آنية طيب كل ما يحتاجون إليه وتنقل ما تحمله للمسلمين وفي يوم من الأيام قدمت عير عبد الرحمن للمدينة كان معاها قد ايه بقى 700 راحلة دي حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة دي حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة يعني ايه 700 راحلة عشان انتم تتخيلوا المشهد هو زمان كان ايه وسيلة المواصلات ما هي وسيلة المواصلات الجمال يعني الإبل صح شيل الإبل وحط الأبل دي 700 عربية أوبل داخلة الإيه؟ مدينتي داخلة التجمع عندك 700 عربية جاية لا ومحملة كل عربية متروسة متروسة بقى لبس ومتروسة مش عارف ايه وعطور واللي نفسك فيه وطبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن قد المدينة آنذاك المسجد النبوي الآن قد المدينة آنذاك شوف بقى المساحة ديت عشان انت تدخل 700 راحلة ده تسد المكان صح وعبد الرحمن كان شغال استيراد وتصدير يجيب ويودي ويبعت وبتاع يا أكلتهم الدنيا يا أخي حاجة غريبة قوي الصحابة دول يعني مش عارف هو كان بي كان لا يا جماعة لا كان بيقطع في صلاة فجر ولا ما بيطلعش غزوات ولا اه ظهري وجعني اصل امبارح طول اليوم بنعد في الذهب ومش عارف ايه لا لا لا لا القصص ديت ما عندهمش كلهم غيرتهم الدنيا الا انت يا ابن عوف كما قال ابو عبيده فكان معاه 700 راحله تحمل على ظهورها الميرة و المتاع وكل ما يحتاج إليه الناس شوفوا التاجر الصادق التاجر اللي بينفع المسلمين بيسر عليهم طبعا ماما دلوقتي وبابا ممكن يسمعوا الكلام الجميل ده و... والدكتورة الجميلة خالة الأولاد الجمال وعمه الرشيق عم الأولاد الطيبين يقول لهم شفتوا شفتوا بقى عمل واحد بيكون ثري وغني بيقدر يخدم الدين ازاي شفتوا بقى اهو شوفوا 700 جمل و700 كذا طب كمل القصة يا عمو ايه اللي بيحصل بقى وخليك قاعد معانا عشان تقفل الدايرة معانا عشان الدرس ما يهربش فما إن دخلت المدينة حتى رجت الأرض بها رجة صوت قوي قوي جدا وسمع لها دوي وضجة فقالت عائشة رضي الله عنها إيه ده يا جماعة في إيه ما هذه الرجة قيل لها عير لعبد الرحمن بن عوف سبعمائة ناقة تحمل البر والدقيق والطعام ده انت عم يبقى في زفة في الشارع بيب بيب بيب وحوالي 30 عربية يعني بتقول ياه ده زفة حد مهم 700 ناقة ده ترج المدينة رج فقالت عائشة بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا ولثواب الآخرة أعظم الله أكبر شوف يا جماعة أنك تحب الخير لغيرك مش ياه 700 ناقة يا أخي برضه هو عبد الرحمن ده كان أبوه شغال إيه؟ أصل يعني مرة واحدة كده لعبت معاه لا يكون عبد الرحمن أه بصي مش عاوزين نجيب سيرة حد مش عاوزين نجيب سيرة حد الله يسهل له الله يسهل له ولثواب الآخرة أعظم يعني إيه الجملة دي؟ يعني بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا ولثواب الآخرة أعظم أي بتحث على الصدقة ما أجمل هذه لو كانت لله هي تشعر بمعاناة المجتمع المرأة العفيفة الواعية وأهل الألباب بينتبهوا للإشارة مش يقولك مش فاهم يعني هي كانت تقصد ايه اصل لا مش واضحه هو كان الشيخ يقصد ايه يعني لما قال كذا يا عمي والله انت عارف ان انت ان انا عارف انك عارف ان انا اقصد ايه ف سبحان الله ففهمها عبد الرحمن فقال عبد الرحمن وطبعا بقى ايه الدنيا داخله يعني وقبل ان تبرق النوق كان الخبر قد نقل لعبد الرحمن قالوا له ده عائشه قالت كذا كذا فما إن لامست مقالة أم المؤمنين سمعه حتى طار مسرعا إلى عائشة يا سلام وتحس يا أخي إن لأنه اللي نقل الكلام ده هو عارف عارف هيجيبه إزاي حتى طار مسرعا إلى عائشة وقال أشهدك يا أمه أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله لولاي أنا جاي جري وبقول لك إن ديت في سبيل الله طب يا جماعة إن هي مش لأولاده دي كانت في سبيل الله ولا مش في سبيل الله يعني عبد الرحمن عمله ده في سبيل الله طب لو كان سابها لولاده مش في سبيل الله ولو كان سابها لأم عوف مش كانش في سبيل الله لو كان جاب ليه بنته كده ايه هملاجة ناقة كده وابنه جاب له كده بنت لبون يركبها كان كان في سبيل الله ولا ما كانش في سبيل الله طب ما كانش يسيب مية لعياله ويسيب خمسين يا جماعة الناس ديت عندها تلذذ بالعطاء كما أن غيرهم لديه تلذذ بالأخذ يا جماعة ده واحد بينشكح وهو بيدي زي ما غيره بينشكح وهو بياخد دي حاجات مش هتدوقها مش هتفهمها إلا لما تدوقها عفوا احنا مش هتفهموها إلا عما تدوقوها فشوف سبحان الله عبد الرحمن رضي الله عنه لما سمع العمق ده قال إيه بمناسبة الناس اللي بتذكر المغرب جزاكم الله خيرا آه، الإمام مالك كان قاعد في المسجد فأذن للمغرب فقام أحد التلاميذ وترك المجلس ليصلي السنة بين الأذان والإقامة فلما فرغ قال له الإمام ما أنت فيه خير وما كنت فيه خير فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس ويجعلها دايما عامرة بما يحب الله ويرضى فعبد الرحمن رضي الله عنه هنا تصدق بالسبعمية هل عبد الرحمن النهاردة ان احنا بنقول تصدق بكل ما تملك لا انا ما قلتش تصدق بكل ما تملك عبد الرحمن في صفقة كبيرة تصدق بها وعنده ما يسد جوعه وعنده كفايته يا جماعة هو اللي جايب 700 ناقة ده من ال من ال من الشام وال وجاي من بره هيكون عنده ايه في في في المحيط بتاعه يعني انت لو مستورد مثلا بتستورد مثلا من البرازيل ومن المانيا ومن امريكا ومن الصين كل واحده منهم 20 كونتينر اكيد انت قاعد في يعني قاعد في زقازيق مستور صح فما فيش حد يجي يقول ايه وهيسيب عياله فقراء هو ما سابهمش فقراء هو ما سابهمش فقراء يعني انا عندي عماره في المعادي وعندي عماره في العبور وعندي عماره في التجمع وفيلتين في مدينتي وعندي في الساحل اتنين شاليه وعندي في اسماعيليه 30 ايرات فجيت قعدت مع ولادي طبعا في البنوك عندي ثلاث حسابات كل حساب اقل واحد ستة مليون فجيت قعدت مع ولادي قلت لهم انا هتصدق بحساب وعمارة المعادي هيقولوا لي طلعت بدر علينا والله جزاك الله خيرا وأحسنت وبارك الله فيك وهو ده فعلا الصح وده اللي هيبقى لك يا أبي ولادي متربيين على كده ولا حرام عليك ومي هتتجوز منين شوفوا احنا كل الكلام اللي قلناه ده ومي مش هتعرف تتجوز مسكينة مي دي ربنا يتجوزها وعبد الرحمن هينجح ازاي وهيكمل في الجامعة ازاي فشوف سبحان الله بل تؤثرون الحياة الدنيا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا من أهل الاقتداء بهؤلاء وأسأل الله أن يلطف بنا وبكم نكتفي بهذا والمرة القادمة إن شاء الله يكون اللقاء الساعة الرابعة وربع بإذن الله جزاكم الله خيرا ومن الله علينا وعليكم بالتوفيق في الدارين